اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل إخواني وأحبابي في الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني البلد الوحيدة على وجه الأرض اللي فيه زي اللي دخلها هي مكة يعني بص كده على الباص اللي احنا ماشيين فيه باص كامل من الميتين المكفنين وايه ورايحين لربنا سبحانه وتعالى يعني معنى جبار للي يستشعر هذا المعنى البلد الوحيدة على وجه الارض اللي فيه زي رسمي يدخلها فعش واحد يدخلها من غير هذا الزي وهو لبس الايه وهو لبس الاحرام بما فيه من معاني اكتر حاجة تستشعرها الان بعد طبعا الحسرة على ترك المدينة المنورة الحسرة على ترك مدينة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام وجوار الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يعني يعني كما قالت السيدة فاطمة أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت أنفسكم أن تتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إحساس رهيب طبعا يعتصر أي قلب لأن الونس بالنبي أكتر من الونس بأي حد حبيب في الدنيا كلها فحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام واحنا بنسيب المدينة المنورة المفروض قلبك يعتصر على ما كنت فيه من جوار نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إيه واحنا طالعين على مكة يا جماعة بنستشعر اسم الله الملك الملك انت من قبل مكة ب 500 كيلو متر بتخلع إيه هدومك كلها وبتلبس كفن وبتلبس لبس الزهد وبتتجرد من الدنيا وما فيها وبترمي الدنيا كلها ورا ظهرك وبتقعد تقول لبيك اللهم لبيك يعني انت متخيل من قبل مكة ب 500 كيلو متر ده مراسم الدخول على ملك الملك سبحانه وتعالى على الملك يعني ملك عظيم سبحانه وتعالى مش اي يعني في كل ملك له مراسم للدخول عليه في ملك لازم تبقى لابس لبس معين ملك من ملوك الدنيا لازم تعمل تحية معينة مالك الملك رب العرش العظيم التعظيم لله في مراسم الدخول على بيت الملك في الكعبة مفيش ملك في تاريخ البشرية عظم هذا التعظيم مين الملك في تاريخ البشرية اللي حد رمى الدنيا وما فيها من قبل ما يروح له ب 500 كيلو متر وقعد يجأر ويصرخ لبيك يعني مين اللي اتعمل له كده ده ربنا بس سبحانه وتعالى فتستشعر اسم الله الملك احنا رمينا الدنيا ليه قاعدين نقول لبيك اللهم لبيك ليه عشان رب العرش العظيم هو الملك القدوس سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله بقى من اول ما نوصل للمكان الاحرام ابيار علي من واحنا في الباص باذن الله سبحانه وتعالى نحرم ان شاء الله باذن الله ونقول لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعه اللي بي بيعمل عمره عن حد يقول لبيك اللهم عمره عن فلان اللي خايف ان يحصل له ازمه يعني ربنا يحفظنا يا رب يقول فان حبسني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني اللي خايف ان يحصل له حاجه إيه وان شاء الله باذن الله بقى يعني من بعد التلبيه كده ان شاء الله باذن الله نبدا نتكلم مع بعض تاني ثم إيه بدانا في التلبيه اه جزاك الله بدأنا بالإحرام فضل ومنة الله سبحانه وتعالى الإحرام علامة ثلاث حاجات لبس الإحرام اللي انت لابسه أول حاجة علامة الزهد انك انت رميت الدنيا وتحللت من الدنيا كلها تماما الحاجة الثانية علامة التسليم المطلق لله انت عامل الوقت زي الميت انت لابس كفنك ورايح لربنا سبحانه وتعالى فانت عامل زي الميت بين يدي المغسل كده هو الميت لما بيجي المغسل يقلبه يمين شمال الميت ده بيتكلم انت بالظبط كده انت انت بالظبط كده عامل زي الميت بين يدي المغسل انت طوف طوف اسعى اسعى طيب في الطواف ارمل وخليك سريع خلاص سريع لا اهدى خلاص ههدى في السعي امشي بالراحه خلاص ماشي طب هرول ههرول ارجع تاني انت الوقت بقيت زي الميت بين يدي المغسل احلق هحلق يبقى ما انت بتسالش الوقت ليه انت بتتمرن على العبوديه البدله اللي احنا لابسينها دي يا جماعه عامله زي البدله العسكريه دي اخطر لبس موجود على وجه الارض كله عشان كده مفيش اي لبس بتلبسه بيبقى فيه 50 60 محظوره عليك تعمله الا اللبس ده اهو ده اللبس الوحيد اللي بيبقى فيه محظورات كتير جدا وانت لابسه عامل زي البدله العسكريه بالظبط بس دي بدله العبوديه البدله العسكريه لا يجوز ان ضابط يهدي اللبس العسكري بتاعه يتحاكم محاكمه عسكريه لا يجوز انه يبيعه لا يجوز ان الكاب بتاعه يخلعه وهو سايق او هو بيتحرك في الحياه لو ظابط قعد باللبس العسكري على قهوة او لعب باللبس العسكري ماتش كورة يتحول لمحاكمة عسكرية لان البدلة العسكرية دي بدلة خطيرة ما ينفعش ان حد ايه لها قواعد خاصة كذلك اخواني في الله بدلة العبودية بقى بدلة العبودية ولبس العبودية دي ليها قواعد خاصة اللي احنا بنسميها محظورات الاحرام تلاقي واحد غلبان يا عيني قاعد خايف احسن شعره تقع من راسه وماسك السيجارة في ايديه وقاعد يدخن انت مش يعني انت ما انتش عارف انت فاضع شكله ايه وال- وال- والمحاذير بتاعه اللبس اللي انت لابسه ده طول ما انت اسمك محرم اسمه ايه عشان كده الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن بدلة العبودية في آية من الآيات الطويلة في سورة البقرة يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يعني ايه أتموا الحج والعمرة يعني لو لبست البدلة دي ممنوع تقلعها مش بمزاجك يعني انت ممكن وانت بتصلي ركعتين في النص اه، يعني لا انا عايز اشرب تسلم وتقوم ماشي وانت صايم تيجي على الدور اللي انا عطشان وعايز اكل تقوم خلاص فاطر البدله دي ما ينفعش انك انت تلبسها وتقلعها مش مزاجك وهتم الحج والعمره لله ما دام لبستها ما عادش ينفع تقلعها عشان كده اللي خايف بقى عند الميقات قال ايه فان حبسني حابس اللي عنده القلب ربنا نسال الله اليقين والعافيه خايف انه يتعب اللي عنده مرض خايف ان هو يتعب اللي يعني ايا ما كان الظرف اللي انت خايف منه ليه لانك انت خلع البدله دي مثال فربنا بيتكلم عن احكام خلع هذه البدلة في آية في سورة البقرة يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم خلاص جه عدو وجه جيش و- وحصل مصايب بقى بينك وبين الطريق فما استيسر من الهادي يعني مش آه، سبحان الله ده ده حصل آه، يعني حرب دلوقتي ومش عارفين ندخل مكة يلا بقى يا جماعة نلبس هدومنا ونرجع تلبس هدومك مين الأول فما استيسر من الهادي الأول تذبح عشان تنفع انك تخلعها ف... فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم وبرضه مش بغ... تقوم خلع البدله كده و... حتى يبلغ الهدي محله محله عند مكه بقى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان به فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه واحد مريض بقى مش قادر ومش قادر يستحمل وعايز يحلق و... ففدية فدية عشان ينفع يخلع البدلة دي من صيام او صدقة او نسك 3 ايام صيام او اطعام ست مساكين او ذبيحة ف... ف... ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم طب لا مفيش مشاكل بقى ولا في حرب قامت ولا في قطاع طريق طلعوا على الفوج ولا اي حاجة فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج هتخلعها برضو بس عشان ايه رحت عملت عمرة ولسه على مناسك الحج اسبوع وعايز تخلعها الاسبوع ده وتبقى متحلل مش بمزاجك كده فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي عشان كده في حج التمتع بنعمل ايه بت بتذبح بتذبح ليه لانك هتخلع عشان تبقى فاهم هو انت بتذبح ليه اشمعنى حج التمتع لانك هتخلع بدله العبوديه ده ايه هتخلع الاحرام فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد طب افرض انا معيش ذبيحه معيش 400 ريال بقى اوديهم لشركه الركح عشان يذبحوا عني فصيام ثلاثه ايام في الحج العذر الوحيد لصيام ايام التشريق المحرم صيامها انك انت يبقى معكش فلوس ذبيحه وانت عايز تتمتع وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لما لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب شوف الآية اللي ربنا بيتكلم فيها عن لبس الأحرام ختمها بإيه و- واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فده مش حاجة سهلة يا جماعة اللبس ده بيفكرك بالموت وبيفكرك بلحظة البعث يعني عشان كده اول آية في سورة الحج سورة الحج بقى احنا رايحين نحج الى البيت الحرام رايحين نعتمر يعني كل ما هو ذاهب عمره او حج هو رايح يعني يعني يحج البيت الحرام فاللي فاول آية في سورة الحج الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم القيامة طب ليه اول آية في سورة الحج بدأ بالكلام عن يوم القيامة تفهم الكلام ده يوم عرفات بقى والناس خارجة من الخيام والمخيمات منظر رهيب طبعا يعني اللي بيشوف المنظر ده لا يمكن ي- يذهب من ذهنه ابدا مدى حياته ب- يعني في الاول انت بتبقى خارج 50 مخيم جنب بعض سبعة من هنا وستة من هنا بعد كده بيتقابلوا في شوارع ضيقة بتلاقي بقى 500 خارجين من هنا و300 من هنا و200 من هنا بعد كده تفتح على شوارع واسعة تلاقي 1000 خارج من هنا و2000 من هنا بعد كده تفتح على شوارع عملاقة بقى زي الشوارع اللي احنا ماشيين فيها ديت تلاقي 7000 من هنا و10000 من هنا وناس صاحية كانت نايمة على الجبال ونازلة وكله بالكفن الابيض وكله بالكفن الابيض تحس انك لحظة البعث بالظبط تحس ان يوم عرفات الصبح ده وكله متجه لنقطة واحدة حس ان وطبعا كله بيلبب لغه غير التاني ومناظر رهيبه يعني منظر يوم عرفات ده من الفشل استغفر الله العظيم يعني الفشل الاعلامي عند المسلمين ان لحد دلوقتي مش قادرين ي- يوصلوا للعالم اعلاميا اليوم صباحه عرفات ده شكله ايه يعني ده منظر يخلي ملايين تسلم في العالم لو المنظر ده اتصور صح ولو المنظر ده وصل اعلاميا للدنيا صح فال... ال... فاول ايه في سوره الحج بتتكلم عن يوم القيامه اللبس ده ده اللبس اللي انت هتبعث بيه كفنك واللبس اللي انت هتموت بيه فده بيذكرك بأول حاجة بيذكرك بمعنى الزهد في الدنيا ان مراسم الدخول على الملك انك من قبل الدخول على الملك في الكعبة ب 500 كيلو متر رميت الدنيا كلها ولبست كفنك وجاي لك يا رب متخيل انت بقى المعنى الرهيب ده اهو اسم الله الملك انت دلوقتي عايش انت رايح للملك دلوقتي ودي مراسم الدخول عليه سبحانه وتعالى ورايح مكة البلد الوحيدة اللي لها لبس مخصوص عشان ينفع انك انت تدخل فيها المعنى الثاني في لبس الاحرام اللي هو معنى التسليم كالميت بين يدي المغسل المعنى الثالث في لبس الاحرام اللي هو معنى التجرد انا مجرد عبد كلنا تساوينا الوقت يا جماعة اللي معاه خمسة دكتوراه واللي ما دخلش تعليم اصلا كله لابس نفس اللبس اللي عنده 100 مليون جنيه في البنك واللي ما لا يجد يا دوبك استلف ودخل في جامعات عشان يجيب فلوس العمره كله لابس نفس اللبس اللي عنده واللي ما عندوش اللي عايش في برج واللي عايش في كوخ الكل تساوى بلبس العبودية وبدلة العبودية فده لبس التجرد انك انت بتفتكر بيه انك مجرد عبد مجرد واحد من مليارات العبيد لله في السماوات والارض آه، لبس خطير ومعنى خطير آه، عايزين نلبي من قلوبنا عايزين يبقى في معنى للتلبية في قلوبنا لانك وانت بتقول لبيك اللهم لبيك ال- ال- التلبية دي مسابقة قلوب بقى الى الله سبحانه وتعالى لبيك ده جاي لك يا رب لبيك ده انا تحت امرك يا رب لبيك ده أؤمر يا رب وأنا عايش حياتي كلها عشان أنفذ أوامرك لبيك أنا مقيم على طاعتك امرأة ملبة محبة لزوجها أنا بحبك يا رب يعني لبيك دي كلمة لها معاني كتير جدا في اللغة فأنت دلوقتي بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك ليه يعني أنت سايب بلدك و... ولابس لبس كفنك و... وقاعد تجأر بالتلبية ليه فلازم تقعد بقى تفكر ليه في واحد هيقول لبيك اللهم لبيك لبيك وجاي لك وساب الدنيا وهطيعك و- واقيم على طاعتك لاني بحبك طب انت بتحب ربنا ليه لازم تقعد تفتكر بقى ربنا عمل لك ايه ربنا اكرمك قد ايه يعني انت دلوقتي في رحله الى الله اول رحله في حياتك وانت لسه بتتولد قبل ما تتولد إيه إيه علماء الاجنه يقول لك ان إيه، حوالي خمس وزن جسمك بيبقى دهن بيقعد يتكون طبقه سميكه من الدهن تحت جلدك وبتمثل حوالي 16% من وزن جسمك فقال لك ليه هي الطبقه دي بتروح بعد ما بتتولد هي وظيفتها ايه قال لك وظيفتها بس فرق درجه الحراره ما بين ال- الرحم وما بين الدنيا بره لانك انت بتطلع بره ممكن تبقى مولود في الشتاء ممكن تبقى مولود في اي وقت طب هتبقى صدمه حراريه بالنسبه لك مين اللي عمل لك ده مين اللي رتب لك ده مين اللي اللي اللي عمل غير اللي رتب لك بقى لبن الرضاعه اللي بيرضع لبن صناعي نسبة النزلات المعوية عنده آلاف أضعاف اللي بيلبن- اللي بيرضع لبن طبيعي لأن نسبة المضادات الحيوية في لبن الأم آلاف أضعاف آلاف اضعاف اي لبن تاني لبن جاموسي لبن بقري لبن مفيش حاجه تقدر تعوض لبن الام ابدا مين اللي عمل لك كده مين اللي رتب لك ده انت دلوقتي في رحله ربنا بيرتب لك فيها زي ما رتب لك في اول رحله في حياتك لبيك اللهم حبا اقعد افتكر بقى ربنا عمل لك ايه ايه اللي جابك هنا وكل مره لبيك عيش مع معنى غير التاني لبيك لانه جابني عشان تعظيم الله سبحانه وتعالى وجلال الله سبحانه وتعالى وده معنى تاني رهيب منظر الجبال ومنظر الشمس ومنظر السماء ومنظر الخلق و- وتقعد تفتكر بقى مناظر الفلك وتقعد تعيش بقى مع مناظر السماوات السبعة اللي مليانة ملائكة بتجأر بتسبيح الله وتفتكر بقى العرش وحجاب النور وتفتكر الملأ الأعلى وتفتكر سدرة المنتهى و- وتفتكر مشاو هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون وأبواب السماوات اللي مفيش حد بيطلع ولا ينزل إلا بأمر من الله اقعد افتكر بقى اقعد افتكر لبيك لأنك عظيم يا رب ما ينفعش انك تناديني ولا البي افتكر لبيك في حاجات كتير انا دلوقتي وانا بلبي قعدت افتكر ايه لبيك يا رب انا, أنا انت بتيجي تشتغل في الدعوه تلاقي اهل الباطل مش عايزك تشتغل في الدعوه هشتغل يا رب في الدعوه لبيك انا مش هنزل للناس في القهاوي واكلمهم عن ربنا هروح في كل حته واتكلم عنك يا رب هطلع على منبر رسول الله ان شاء الله باذن الله واتكلم عن لبيك افتكر ايه العباده اللي في ناس في المجتمع مش راضيين انك تعملها او حواليك ناس مكسوفه انك انت تعملها إيه، فلا يكن في صدرك حرج من او انت خايف من حد من اهل الباطل انك تعملها لبيك ه- هطيعك يعني هطيعك يا رب ليه ان الحمد والنعمه وفي حد أك- انعم عليها غيرك والملك انت الملك الحقيقي كل الباقي خيالات مآدة لا شريك لك لا شريك لك دي كلمة بتذبح كل ما سوى الله من قلبك عايزين نعيش مع معاني التلبية لانها معاني عظيمة ومعاني جبارة ولسه هنتكلم في معاني التلبية تاني ان شاء الله بعد شوية ولكن نلبي مع بعض باذن الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك